ناخد الشخصية التانية شخصية يوحنا الحبيب بنقول النهاردة بنتكلم عن شخصيات لازمة أمنا العذراء وأكيد أمنا العذراء طبعت بصفاتها وفضائلها على الشخصيات اللي عاشت معاه يوسف النجار أكيد اتعلم من أمنا العذراء لأنها أعلى منه كرامة ودرجة لكن كمان ما يلغيش أنها تمتعت بشركة هذا القديس على أعلى مستوى من علاقة النقاوة والقداسة والطهر يعني واحد بتول عجوز زي السواح والنساك أكيد يعني العيشة مع واحد زي كده مبهجة ومفرحة إنما الشخصية التانية اللي خدت بقى النص أو الربع الأخير من حياة العذراء هي يوحنا الحبيب كلكم عارفين انه ربنا يسوع اختص العذراء بيوحنا واختص يوحنا بالعذراء لما قال لها يا قال له يا يوحنا هو ذا امك وقال لها هو ذا ابنك اذا يوحنا الحبيب على قد ما كان لازق للمسيح ثلاث سنين تمتع بوجود العذراء في بيته ما بين 15 ل 20 سنه وبالتالي دي فترة كمان كبيرة قوي في بين أم وابن تلاحظوا أنه يوسف ما كانش جوزها ولا أبوها لكن تمتعت بأبوته ويوحنا ما كانش ابنها بالجسد ولكنها تمتعت ببنوته عشان ده يأكد أنه الأبوة والبنوة الموضوع مش physical مش مش جسدي الأبوة والبنوة مشاعر علاقات مش بالضرورة خالص تبقى مرتبطة انه ده اللي اتولد مني لا مش ضروري بدليل انه المسيح نفسه بيقول لها هو ذا ابنك فتمتع يوحنا بأمومة العذراء كأعظم أم وبكل جمال الأمومة حتى لو ما كانش اتولد منها حرفيا أو جسديا تعالوا نعيش شوية مع شخصية يوحنا الحبيب وأنا في اعتقادي أقرب شخصية لأمنا العذراء في الصفات هو يوحنا الحبيب بميل لكده يعني طبعا انا دي, دي اجتهاد شخصي لكن بحس انه طبعا ربنا يسوع فوق الكل لكن انا اقصد من ضمن التلاميذ اقرب شخصيه وغالبا ده اللي خلى المسيح يقول له ايه انت اللي تعرف تاخد الجوهره دي وتعرف قيمتها وتعرف تصونها وانتوا اللي هتعرفوا تمشوا مع بعض لانه اول علامات برضو يوحنا ايه الهدوء زي ما شفنا أن يوسف النجار يميزه أنه شخصية هادية نقول برضو أن يوحنا الحبيب يميزه أنه شخصية هادية وبراجع تاني وبقول الهدوء مش قلة كلام الهدوء مش مجرد واحد بيتكلم قليل الهدوء ده فضيلة تغلب كل شيء يعني هدوء القلب هدوء الفكر هدوء الحواس هدوء الحركة النظرة هادية ده انت ممكن تبص في عينين شخص تشعر بالهدوء وممكن تبص في عينين شخص تنزعج من كتر الشرر اللي طالع من عينيه او التوهان اللي في عينيه ممكن واحد يتحرك قصادك تشعر بالهدوء واحد يتحرك قصادك تتعفرت اذا الموضوع ما هواش تاني مجرد قلة كلام الشخصية الهادية شخصية تجمع فضائل كتيرة منها التواضع والوداع زي ما قلنا عند يوسف النجار ناخد شوية نصوص عن يوحنا كده عشان نقرب من جمال شخصية هذا القديس العظيم يوحنا بالذات ربنا يعني عاوز اقول ايه بصراحة التلاميذ كلهم كوم ويوحنا كوم ده مش لان المسيح بيميز قد ما هو يوحنا فعلا كان مميز حتى انجيله مميز يعني في الدراسات يسموا متى ومرقس ولوقا ال synoptic gospels synoptic gospels اللي هي ايه الاناجيل المتقاربه او المتشابهه او المتكامله يوحنا ده يحطوه لوحده في الدراسه لان انتوا كلكم بحكم الدراسه عارفين تلاقي نفس الحكايات تقريبا اللي قالها متى قالها مرقس قالها لوقا يعني ما عدا ايه ثلاث اربع حكايات كل واحد تميز بيهم انما يوحنا كله جديد من اول اصحاح النور تاني إصحاح ورسقانا الجليل تالت إصحاح نيقوديموس رابع إصحاح السامرية الخامس المخلع كله جديد فيش ولا حكاية موجودة غير بقى ايه الخمس خبزات دي قصد يقولها عشان التناول غير بقى دخول المسيح اورشليم الحاجات المشتركة الأساسية لكن ما عدا ذلك كل اللي بيحكيه يوحنا جديد في جديد يوحنا الوحيد من التلاميذ اللي ما استشهدش لأن ربنا فضل يطول في عمره قعد تقريبا عشرين سنة الوحيد من ال 12 اللي موجود على الأرض كل ال 12 ال 11 راحوا السماء بدري شهداء كلهم الوحيد اللي يدخل على الاستشهاد وربنا ياخده كده يقول له لا مش دلوقتي كل ما يجوا يموتوه هو نفسه يموت عشان المسيح يطلعه كده حتى من من زيت مغلي مرة رموه في قطران مغلي خدوا ربنا كده وطلعه وقال له لسه لسه ليك شغل فكان أكتر واحد عاوز يستشهد وآخر واحد ساب الدنيا لأن كان له رسالة أنه يكتب الإنجيل والرؤية والرسائل و... فيوحنا هو شخصية مميزة في كل تاريخه وصفاته لكن أول ما يميزه أنه على قد ما هو يعتبر أقرب تلميذ للمسيح هو أقل تلميذ سمعنا صوته تقريبا طول حياة المسيح على الأرض برضو زي أمنا العذراء كده على قد ما هي أقرب واحدة للمسيح أقل واحدة بتتكلم وده يورينا يا جماعة أن كتر الكلام ده مش معناه قرب من ربنا ممكن واحد يكون صامت يكون قريب من ربنا أكتر مننا كلنا ممكن يكون ناسك متوحد أقرب من للمسيح من كارز أو راعي ممكن فما تنبهروش بكتر الكلام أو ما تغوش كلام كتير وخدمة كتير لأن مريم اللي تحت رجلين المسيح كانت عجبة المسيح أكتر من مرثا اللي بتشتغل عشان المسيح ربنا فحص القلوب في الآخر أول نص أقوله لكم يوحنا واحد يقول في الغد كان يوحنا واقفا هو واثنين من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا ده هنا يوحنا المعمدان ده ببداية إنجيل يوحنا يوحنا اللي بيسجل يوحنا الحبيب بيسجل القصة ده بيسجلها بعد سبعين سنة يعني القصة دي فات عليها وقت التسجيل سبعين سنة فبيحكي أن يوحنا المعمدان كان حوالي اتنين من تلاميذه كان يوحنا الحبيب واحد منهم فقال يوحنا المعمدان شاف المسيح ماشي فشاور عليه قال هو ذا حمل الله أما التلميذين اللي هو واحد اندراوس والتاني يوحنا والاتنين أصلهم صيادين وجليليين أصحاب بس اندراوس أكبر من يوحنا تبع يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان فقال ربي الذي تفسير يا معلم أين تمكث وبدأ العلاقة بدأت العلاقة ده أول قصة في حياة يوحنا الحبيب بيحكي لنا أن يوحنا المعمدان شاور له على المسيح ساب يوحنا المعمدان ولزق للمسيح ولم يفارقه يوحنا حكى عن اندراوس اللي راح يجيب بطرس وحكى عن فيلبس وحكى لكن ما حكاش عن نفسه وفضل أقل ما يمكن بيضطر يحكي عن نفسه في إنجيله لما حاجة تكون ما عملهاش غيره لكن تلاحظوا في إنجيل يوحنا أنه بيتحاشى أن يذكر نفسه إلا في المواقف اللي لازم يذكر نفسه لأن ما فيش غيره في الموقف لأنه يوحنا كان واحد من ثلاثة أقرب ثلاثة للمسيح لكن كان وسط الثلاثة هو أقرب واحد هو الوحيد اللي وقف تحت الصليب هو الوحيد اللي حضر المحكمة بتاعة المسيح كلها هو الوحيد اللي كان يتفس راسه كده في صدر المسيح هو الوحيد اللي كانوا يستغلوه لما يحتاسوا في حاجة يقولوا له طب ما تسأل المعلم عشان عارفينه قريب ليه قوي فمش هيكسفه وهو الصغير وسطيهم وهو كان يسمع لاخواته التلاميذ الكبار فيقول حاضر على طول إذا هو بداية شخصية هادئة جدا لأنه حتى في أعظم المواقف تلاقوه ما عبرش في مواقف لا يعبر عنها يعني العذراء ما حكت لناش وهي تحت الصليب حست بإيه ولا حكت لنا يوم ما دخلوا عليها الملوك المجوس حست بإيه ولا حكت لنا لما كانت بترضع المسيح ولا حكت لنا إيه اللي بيحصل معاها في مصر ورجوعها لمصر وهكذا يوحنا حتى احنا نقول في الترتيلة خبرني يوحنا يعني ما حكاش في أسرار ما تتحكيش الشخصيات الهادية عميقة أنا فاكر لما درسنا الشخصيات زمان قوي في أعداد خدام من أكتر من 30 سنة أنا حافظ الجملة دي الشخصية الهادئة الحقيقية عميقة عميقة يعني إيه؟ يعني مخزنة جوه كتير تاني بقول غير الهدوء السطحي الخارجي اللي جواه فوران الهادي بجد جواه مليان زي أمنا العذراء وزي يوحنا وزي يوسف النجار الناس دي جواها غنى ثروات أفكار ومشاعر لا يعبر عنها مفيش كلام يعبر عن اللي جواه يفضلوا يتأملوا يفكروا يحسوا لكن ما يطلعوش الكلام ويفضل بقى الكلام اللي بينهم وبين ربنا ده ايه فوق الادراك البشري يعني ربنا بس اللي شايفه وحاسه عشان كده تلاحظوا كنيستنا تميل الى الصلوات السريه احيانا يعني حتى في طقس الليتورجيه في القداس يقول لك دي قولها الكاهن سرا مره واحد قال لي وتقول سرا ليه تخبي عننا ليه افتكر ان احنا هن هن يعني هنقول لربنا اعمل فيه وسوي ولا حاجه فهو مش فاهم العلاقه اقول له لا في في وقت لازم اوشوش ربنا يعني مش لازم اقول بقول له ايه انا حر اقول له اللي انا عاوز فهنا فكره السريه دي او الشخصيه دي الشخصانيه يعني الحته الشخصيه موجوده دايما في صلوات كانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امي مريم زوجة كلوبه هنا يوحنا ذكر اخت العذراء وقال اسمها وقال جوزها طبعا كده قطع الشك باليقين عشان في ناس بتقعد تقول هي العذراء ليها اخوات ولا ملهاش اخوات متجوزه مش متجوزه لا واضحه هي ومريم المجدليه فلما راى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امراه هو ذا ابنك يا امراه بالمناسبه كلكم عارفين اظن يعني ده اسلوب الاحترام يعني ده اشيك من كلمه يا ماما خلي بالكم يعني يا ماما شيك كلمه جميله طبعا لكن أرأى وأجمل وأشيك يا سيدتي ده ده منتهى الاحترام لأمه لما يقول يا امرأة ثم قال للتلميذ هو ذا أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته الخجل المقدس أو الخ... أقصد الهدوء المقدس معاه خجل الحياء أو الخجل فضيلة جميلة وحتى في الرجالة ما تفتكروش انه الخجل عيب في ذاته الخجل اللي يسكتك عن حق يبقى عيب الخجل من غير داعي يبقى عيب لكن الخجل الرقيق او الخجل من حضور الله مثلا ده شيء جميل جدا وربنا بيشجع المشاعر اللي من النوع ده لما يقول له يا موسى اخلع عليك ما هو عاوز يقول له خلي بالك الموقف مهيب فاحنا في زمن الخجل بيقل للأسف الناس عينيها مفتوحة بزيادة وجريئة بزيادة وتقتحم الحدود وتسألك في أسرار وطبعا ده كل ده على فكرة شغل الشيطان إنما الحياء أو الخجل ده شيء جميل مريح إن الواحد يبقى يخجل من إنه يقول حاجة ما تخصوش ويخجل إنه يسأل عن حاجة ما تخصوش ويخجل من من اطراء او اكرام او مديح يوحنا المعمدان يوحنا الحبيب اقصد والعذراء ويوسف كل الشخصيات الهاديه عندها مسحه من الخجل في خجل في طبعها ما تقلقوش لان الناس الخجوله بتخاف لا يكون الخجل عيب لا الخجل ميزه يا ريت كل الناس عندها خجل من النوع المقدس بس حاجة تاني تمشي مع الشخصية الهادية الهدوء غير السلبية في ناس بتعتبر الهدوء سلبية لا السكوت عن الحق سلبيا لكن الهدوء مش سلبي هو المسيح نقدر نقول عليه سلبي اكمنه كان ساكت بيقولوا له ألا ترى كم يشتكون عليك تتكلمش ليه هي دي سلبية ده قمة الإيجابية انه ما يتكلمش عشان يموت من أجلنا ده لو اتكلم يمكن ما يتصلبش إذا كان صمته هدوء لكن منتهى الإيجابية كذلك صلوات العذراء في ناس تقول طب العذراء ما توعظش ليه مش كانت لو اتكلمت عن المعجزات وحكت كنا استفدنا وهي سكوتها وصلواتها مش فايدة ما هي فايدة أكتر من الكلام واحد يقول مش كان يوحنا يحكي لنا شوية أكتر عن اللي بينه وبين المسيح ما تسيبه في حاله ده سكوته ده وصلواته غنى للكنيسة كلها إذا محدش يتصور أنه مجرد الشخصية الهادئة سلبية لا الشخصية الهادئة ممكن تبقى قمة الإيجابية بالصلاة وبالعمق الشخصية الهادئة تميل إلى الإنصات والتركيز يعني الشخص الاجتماعي يعيبه أنه يتكلم أكثر ما يسمع وما يركزش في اللي بيسمعه قد ما يركز في اللي بيقوله تاني أقولها دي الشخصية الاجتماعية المتكلمة يركز في اللي هو بيقوله أكثر ما يركز في اللي بيسمعه الشخص الهادي لأن كلامه قليل يركز كويس قوي في اللي بيسمعه وعشان كده يوحنا تلاحظوا الوحيد اللي كتب بعض كلمات يعني الواحد يتساءل حفظها ازاي يعني يوحنا 17 صلاة المسيح يا يوحنا بقالك 70 سنة فاكر ربنا يسوع كان بيقول ايه ليلة صليبه قال فاكر بالكلمة طبعا مش بننكر دور الروح القدس كوحي لكن انا اقصد هنا ايه تبان عظمة الشخصية الهادية الهادي يخزن الهادي يركز كويس الهادي ينصت فنفس العظة لو واحد اجتماعي وواحد هادي الاجتماعي بعد ما يطلع بساعة يكون نسي تلات ارباعها الهادي يفتكر تلات ارباعها ده فرق تركيز دي طبيعة الشخصية ان اللي يتكلم كتير ينسى كتير وما يركزش كفاية اللي يسمع كويس يركز كويس ويتكلم قليل وبالتالي دول مخزن الناس العظيمة دي مخزن لكل اللي قالوا المسيح وعاشوا وعملوا لأن عينيهم ودانهم بتبقى إيه مية في المية مع ربنا تاني حاجة أقولها على شخصية يوحنا الشخصية العاشقة لم يحب المسيح من التلاميذ أحد بقدر ما أحب يوحنا الحبيب حتى خد اللقب كل التلاميذ حبوا المسيح فعلا ما حدش فينا يقدر يشكك في تعلق التلاميذ بالمسيح ولا السبعين رسول ولا جمهور الناس ولا الناس اللي حصلت لهم معجزات الناس دول كانوا بيحبوا ربنا جدا طبعا بس ما فيش حد حبه قد يوحنا والمسيح كان حاسس بدي وفرقه معاه جدا الحته دي و وهنا اللي يحبوا بعض قوي نظرات العيون تكفي أكتر من الكلام يعني الموضوع مش لازم بالكلام الكتير فتلاحظوا هنا في نص غريب شوية في آخر إنجيل يوحنا المسيح كان بيكلم بطرس ذهبي الفم يقول يوحنا كان دايما قاعد جنب بطرس معرفش عرفها ازاي بس هو بدراساته اصل ذهبي الفم ده جميل كمان في تأملاته فيوحنا ذهبي الفم ده في القرن الخامس انما كان دايما يقول بطرس يوحنا دول لازقين لبعض كانوا يحبوا بعض قوي وجابها من كذا شاهد يعني مع ان شخصيات مختلفة خالص بطرس كلامنجي ومندفع وبتاع بس بيحب ربنا يوحنا لازق جنبه فالمسيح في اخر لقاء بقى باصص لسمعان وغالبا يوحنا بينه وبين سمعان لان يوحنا الحبيب ما يبعدش عن المسيح واقرب واحد ليه سمعان بطرس فيقول له يا سمعان ابن يونا اتحبني مين اللي نفسه يجاوب يوحنا طبعا بس ما بيجاوبش بيجاوب سرا فبطرس يقول له طبعا يا رب يقول له ارعى خراف بعدين يسأله تاني وزي الكلام ليك يا جار أتحبني أكثر من هؤلاء طبعا يوحنا نفسه يقول له طبعا يا رب ما يتكلمش أيوة يا رب طب ارعى خراف يقوم يسأله ثالث مرة أتحبني بطرس يزعل إنما يوحنا ما بيزعلش ليه لأنه عجبه السؤال والسؤال ايه مفرحه لان هو متاكد بيحب ربنا بطرس اختشم السؤال الثالث لانه افتكر الانكار قال له انت تعلم كل شيء انت تعرف اني احبك قال له ارعى خرافي ساعتها المسيح قال الاتي خلي بالكم الموقف بقى قال له يا بطرس اتبعني هو قال اتبعني ويبدو المسيح بيهم يقوم مين اللي فط يقوم على طول يوحنا مش بطرس وكأن كل الكلام اللي فات كان مع يوحنا خلي بالكم فقام بطرس بص لهم كده ايه النظام يعني الكلام مش معايا انا فقال له ده ماله ده وهذا ما له فهمتوا الحكايه ماشيه ازاي يوحنا زي الفم قال هو ما كانش بيقولها وهو متغاظ من يوحنا لان هو كان بيموت في يوحنا بطرس كبير عن يوحنا بس كلهم كانوا بيحبوه لانه الصغير بتاعهم فما كانش في مجال غيره لكن انت يا رب عمال تكلمني وتحايلني وتقول له طب ارعى خرافي وبعدين قلت لي اتبعني ام هو اللي قام على طول فقال له ده ماله ده قال له يا بطرس لو انا عاوزه يفضل يستناني لغايه ما اجي مالكش دعوه اتبعني انت وخلاص يعني ده ده حالة خاصة ده سيبه في حاله ده هيفضل لازق لي مهما انت قلت ومهما انت عملت انت ممكن تشك شوية تنام شوية ده ما بيشكش وما بينامش ده عاوز يفضل لازق لي على طول فكأن الموقف ده كشف انه يوحنا له مكانة خاصة وان مستوى الحب اللي في قلب يوحنا معدي حتى اللي في قلب بقية التلاميذ لكن لأن يوحنا متواضع جدا ما خلاش حد يغير منه عمره ما قال أنا بحبك أكتر عمره ما قال أنا أحسن لا لا لا هو آخر واحد يتكلم والغلبان اللي وسطيهم ويحركوه يمشوه زي ما هو عاوز تبان كمان اتضاعه يوم ما سمعوا خبر القيامة يوحنا وبطرس طلعوا جري يوحنا سبق بكتر الحب اللي فيه لكن اختشى يدخل القبر استنى لما بطرس يدخل فطبعا ده يخلي بطرس لا يمكن يغير منه لأنه دايما إيه مقدم بطرس على نفسه أرجع وأقول هنا إيه يوحنا كان شخصية عاشقة في صمت ده مش عاوز يتكلم مع المسيح ده عاوز يفضل يبص عليه كده عاوز يلزق له وخلاص ما عندوش سؤال خاص ما عندوش طلب خاص حتى لما أمه طلعت طلبت كسفته بصراحة أم يوحنا دي طلعت كده شغل الأمهات بقى الكوسة فايه طالعه للمسيح تقول له خلبني واحد عن يمينك واحد سم... اكيد يوحنا اتكسف منها لان يوحنا عكس كده خالص يوحنا عاوز يبقى في الاخر لكن هي طبعا بس يوحنا عمره ما فكر كده ولا طلب كده ولا استجرى يفكر كده يوحنا حابب قوي انه يبقى الصغير وسطيهم كلهم و... و... والاخير عارف يلعب الدور ده حلو فهنا الشخصية العاشقة اللي يحب ربنا قوي ما يحبش يبان اللي يحب ربنا زيادة ما يحبش يظهر أبدا وبتلقائية شديدة كل ما تعشق المسيح كل ما تحب المتكئ الأخير كل ما تتمنى الناس تنساك كلكم تذكروا أو نسب للبابا كيرلس يوم ما ترسم بطرك أنه بكى وقال وددت لكنت عشت ومت مجهولا كنت أتمنى أعيش وأموت مجهول لكنها إرادة الله يوم ما اترسم بطرك برضو القديس باسيليوس يقول اللي عاوز يشبع بربنا لازم يبقى مجهول عند الناس بقدر الإمكان يحاول يبقى مجهول عند الناس إذا الناس اللي حبت ربنا عارفة كويس أنه المكانة عند الناس تضيع المكانة عند ربنا فالافضل انك تبقى صامت والافضل تبقى اخير ده يمتعك بربنا اكتر من هنا يوحنا كان عاشق في صمت آه وكان الصغير بحكم سنه فدي كانت مريحة عشان كده ما كانش يسأل ولا يتجاسر لدرجة لما يحتاروا في سؤال يقولوا يوحنا يسأله حكاية مين اللي هيسلمك لما جه سؤال محرج صدروا يوحنا بطرس مايل عليه قال له ما تسأله بقى وخلاص فقام سأله سمع الكلام وقال له مين اللي يسلمك قام ربنا يسوع ما كسفوش وقال له حط يده معايا في الصحف الشخصية العاشقة لا تمتلك من تعشق يعني يوحنا عمره ما فكر في عشقه للمسيح انه يستفرد بالمسيح وده بقى يورينا الفرق بين العشق الروحي والعشق النفسي في فرق كبير بين علاقة نفسية وعلاقة روحية اللي يحب ربنا يتمنى الناس كلها تسبقه لربنا تصوروا يتمنى الناس يشبعوا بربنا قبله ما عندوش مشكلة زي ايه اجذبني وراءك فايه فنجري او زي آه لذلك احبتك العذارة في عروسة هتقول ده انت عريس حلو قوي كل العذارة بيموتوا فيك عذارة ايه اللي يموتوا فيه ده مفيش امتلاك خالص في الحتة دي فيوحنا وهو عاشق عنده حتة الايه مفيش امتلاك لا المسيح مش بتاعي بتاع كل الناس انا يكفيني قوي ان انا افدله خلاص لكنه ما بيقدرش يبعد عن ربنا يسوع فكرة بقى يحط راسه دي التعبير اللي هو ذكره في الانجيل وبقى لقبه هذا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء يعني أصبحت صورة مميزة لحركة يوحنا اللي عامل زي العيل الصغير كده ايه يحط راسه كده بدالة على كتف المسيح أو صدره هنا الالتصاق عارفين المزمور اللي يقول خير لي الالتصاق بالله يعني أجمل حاجة عندي ألزق لربنا بالمناسبة الكنيسة لأنها كنيسة ذكية جدا كنيستنا القبطية دي تحط المزمور ده في قراءات أغلب الأساقفة في النياح يعني ما تلاقوا السنكسار تذكار نياحة أسقف أو بطرك تلاقوا المزمور بتاع الإنجيل أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب عشان عاوزين يقولوا القديس ده سر عظمته انه لزق لربنا مش لانه عمل وعمل وعمل و... لا لا هي جماله كله انه كان لازق لربنا هنا في حاجة اسمها الاشتياقات الصامتة دي تفكرني بواحد زي مثلا القديس مرقس على فكرة مرقس بتاعنا ده خجول جدا وهادي لأن كان في مرة جواه اشتياق فظيع أن ربنا يعيد عنده في بيته بس مكسوف يقول نفسه المسيح يعمل الفصحى عنده بس مكسوف يقول صغير ومستكتر طبعا ربنا يسوع يبقى حاسس بالقلوب اللي زي كده زي قلب زكا الخجول اللي نفسه يشوف المسيح وعاوز يقول له ترضى تدخل عندي فيقول له لازم ادخل عندك فالمسيح بيقرا المشاعر الحلوه دي فقام بعت اتنين يروح يسالوه بادب هو المسيح بيقول هيعمل العشاء فين يعني بأدب سديد عاوز يقول له ممكن يبقى عندك طبعا هو مرتب كل حاجة بس فاضل مكسوف يدعي فالمسيح دعا نفسه عنده فهي نفس الموقف يوحنا عنده اشتياقات كتيرة قوي يوحنا يمكن في قلبه اللي بطرس قاله بس هو ما قالوش بطرس قال له إن أمكن أموت عنك بس ما كانش قدها إنما يوحنا اتمنى إنه يستشهد عشان المسيح كتير ربنا ما سمحلوش هنا في اشتياقات صامتة يعني في مشاعر جميلة تبقى جوه القلب وانا عاوز اطمنكم على حاجة حد من الاباء قال مش فاكر مين من القديسين قال لان ربنا غاوي القلوب وفحص قلوب قد تكون مشاعر داخلية في شخص لم يتمكن من الاستشهاد قد يعامل الله كشهيد وقد تكون مشاعر في قلب اشتهى الوحدة من أجل المسيح وما تحققتلوش يعامله كمتوحد فاهمين المعنى؟ يعني ممكن واحد يكون ظروفه حكمت انه ما يترهبنش او ما ما يتوحدش انما جوه قلبه بيشتهي لاخر حياته لو كان مقضي عمره كله مع ربنا لوحدهم خالص المشاعر دي تترجم عند ربنا كأنه بالظبط واحد عمل كده فهمتوا المعنى لأن ربنا فحص قلوب الموضوع بالنسبة له أنا منساش كانت خادمة وسطيكم راحت السماء من كام سنة وكانت عندها عجز شوية في بعض الأمور يعني رجليها وكده فكانت تقول لي بشتهي أخدم زي اللي بيخدموا معاك وبيروحوا ويجوا ويشيلوا ويحطوا عنديش أنا رجلين وما عنديش صحة فكنت أقول لها وطلع اللي بقوله طلع صح لكن يعني كنت بشجعها اقول لها اكيد ربنا حاسس بقلبك وهيديك على قلبك لان انت كان نفسك بس ما عندكيش قدره تعملي اللي انت نفسك فيه وده اللي بنلاقيه في القداس لما نقول الذين يريدون ها فاكرنا ان يقدموا لك وليس لهم اعطيهم الفاء الباقيات او الفاني يعني حاسبهم على قد شهوه قلبهم حتى لو كان مش في قدرتهم صفة أخرى من صفات يوحنا الحبيب ما زلت بربط يوحنا بالعذراء كابن للعذراء تلميذ للعذراء بعد ما التلمذ على يوحنا المعمدان والتلمذ على المسيح التلمذ على العذراء فيعني ممكن أسميه أنجب تلميذ في تاريخ البشرية خد ثلاث مدارس ما فيش زيها يوحنا المعمدان معلمه الأول وبعدين رب المجد نفسه وبعدين كمل تلمذته على على ايدين العذراء على قد ما يوحنا وديع وهادي جدا ويوحنا خجول و... و... وعاشق للمسيح كمان هو شخصية أبوية بقى لما كبر يوحنا احنا شفنا يوحنا في عز شبابه العاشق المحب في آخر حياته تسعينات برضو زي يوسف النجار كده في أبوة يوحنا ده يمكن أكتر رسائل بيقول يا أولادي يعني بولس قال يا أولادي في رسائله لكن بالرغم أن رسائل يوحنا أقل من رسائل بولس إنما يوحنا استخدم الكلمة أكتر بحكم أن سنه كان أكبر كان بولس طبعا راح السماء من بدري لكن كان ده دايما شعوره مثلا يقول الشيخ على نفسه إلى كيريا المختارة وإلى أولادها اللي بحبهم بجد مش أنا بس فرحت جدا تعبيرات تحسه كده إيه أب عجوز مليان أبوة مليان تشجيع آه ولسانه حنين على أولاده أوي فالرسالة الثالثة يقول الشيخ إلى غايس الحبيب اللي أنا بحبه بجد الذي أنا أحبه بالحق ده واحد بيعبر عن اللي جواه بيقول له بحبك فعلا كلمة مؤثرة الذي أنا أحبه بالحق صدقني بحبك مش محتاج تقول كده يوحنا بس هو عاوز يقول ده اللي في قلبي كيريا بنتي وغايوس ابني وكل التلاميذ دول ولادي وأنا بحبه جدا بحبه بالحق الشخصية الأبوية دي أو نعمة الأبوة هي برضو عمل الروح القدس خلي بالكم أن أي فضيلة هي عبارة عن اللي في قلب المسيح يتحط في قلب الواحد فينا ربنا يسوع كل حب تجاه أولاده يقوم يحط الحب ده في قلبك في واحد يقول إيه هل يجوز أن المسيح يقول يا أولادي ولا يا أخواتي في ناس تتفلسف كده عقيدين شو أخطيت يعني يقولوا إيه هو بكر بين إخوة كثيرين اللي يقول يا أولادي الله الأب وليه والله الابن ما يقولهاش ليه لا طبعا ممكن احنا طول عمرنا واحنا عيال نقول بابا يسوع غلط لا مش غلط مين قال انها غلط لان ربنا يسوع قال لنازفة الدم وهي اكبر منه سنا غالبا يا ابنه قال للمفلوج وهو أكبر منه سنا غالبا قال له يا ابني إذا المسيح مع أنه تلاتينات لكن الأبوة فيه إذا الأبوة مش مرتبطة لا بعمر الشخص ولا بعمر الابن لا الأبوة دي ده حب دي نعمة من السم فبناخد من قلب المسيح طبعا هنا ماشية مع السن كمان لأن يوحنا عجوز لكن أنا أقصد لما تبصوا للكاهن أنا مرة واحد غير مسيحي بيقول لي أنا بس محرج أقول لك يا أبويا زي ما بيقولوا لك بحكم السن يعني هو خدها إنه إيه هو أكبر مني سنا فكلمة أبونا دي مش راكبة في دماغه يعني يعني ما تبقى أنت عجوز أوي نعرف نقول لك يا أبونا يعني احتراما فكنت بقول له لا أصل الموضوع مش بالسن عندنا هنا الأبوة أو صفة الحب الأبوي اللي في يوحنا دي مرتبطة جدا بكلمتين أجمل ما في الأبوة الحنان والمسؤولية أجمل ما في الأب كده ده اللي احنا بنشوفه في المسيح ونشوفه في الكاهن ونقدمه للي بعدنا كخدام وكأباء وكرجال وكأزواج وكأبهات الحنية يعني ايه انك تغدق في مشاعرك على اللي قصادك تشبع ولادك بالحب تشجع يبقى لسانك حلو يبقى ابتسامتك على وشك تبقى حنين في احتمالهم شوفوا التعبير اللي قاله المسيح كنت أشتهي أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في رأ... ده, ده كلام أمهات ده في واحد يقول ده تشبيه أم مش أب طب ومال الأمومة والأبوة حنية واحدة الأب حنين والأم حنينه فلما المسيح يشبه نفسه يقول كنت عامل زي الفرخة اللي عاوز ألم الكتاكيت ما سمعونيش في واحد يبص له إيه ده عيب أنت راجل تقول لا ده الحنان هو الحنان فالحنية واضحة جدا في يوحنا الحبيب في لغته في رسائله في شخصيته وعندنا قصة في التاريخ يمكن بعضكم عارفها يقال ان في اخر ايام يوحنا الحبيب ده عباره عن بطرك المسكونه فعنده اساقفه كتير تلاميذه بعضهم كانوا تلاميذ بولس وبقوا تلاميذ يوحنا بعد كده فراح بلد وايه يعني جاب واحد كده كان بعيد عن ربنا انسان صعب واتعمد على ايديه وسلمه للكاهن او الاسقف بتاع البلد وابتدى يلف كده افتقاد لبلاد كتيره ورجع له بعد سنه او سنتين فسالوا عن فلان قال له لا فلان رجع حرامي زي الأول هو كان فلان ده حرامي وبعدين تاب وتعمد ورجع حرامي تاني لما يوحنا الحبيب سافر فيوحنا اتأثر جدا وبكى وبقى مش قابل قال له طب تلاقيه فين قال له تلاقيه ايه ده ده ده حرام ده رئيس عصابة دلوقتي هتدور عليه فين او في الجبال هربان من المطاريد يعني فإلا يوحنا ياخد في وشه وياخد في عصايته وهلاقيه يعني هلاقيه تلاقي مين تلاقي واحد حرامي في جبل فانت بتدور على ايه بس يوحنا بقى بحب الاب اللي هو ايه ما بيسلمش فطلع الجبل وعمال يصلي عشان ربنا يهدي يعرفه السكه فطبعا مش تصادف بقى ربنا رتب انه العصابه تعتدي على يوحنا ده واحد بقى جاي الجبل برجليه ففاكرين معاه قرشين ولا حاجه فحبوا يمسكوه يبهدلوه وجه رئيس العصابه بص لقى ده يوحنا وطلع ان هو ده ابوه بقى الروحي يعني فجري من خجله خد بعضه وجري قام يوحنا ابتدى يجري وراه وهو عجوز وحالته حال في الجبل ويقم ويقوم ويقول يا ابني ارحمني على مهلك طيب شويه فطبعا الشاب ده وقف ورجع وخجل وبكى و... وكان لقاء مؤثر جدا انما يورينا فكره ان ال... ال... القلب اللي شبع بحب ربنا قلب طري قوي قلب حنين قوي يذكر عنه في آخر أيامه إن هم لما كان مش قادر يتكلم خالص كانوا يشيلوه كده يجيبوه بركة للكنيسة فيقول ثلاث كلمات أحبوا بعضكم بعض ويروحوه بعد كده مش قادر يقول غير كده وما عندوش حاجة يقولها غير كده الحنان صفة جميلة جدا خدها بقى من المسيح خدها من أمنا العذراء الحنينة علينا كلنا إنما يوحنا الحبيب في الصفة دي آه واضحة مع الأبوة غير الحنان المسؤولية زي ما شفنا المسؤولية في شخصية يوسف النجار العملاق ده اللي كان راجل مسؤول بالرغم من سنه يوحنا كان مسؤول يوحنا خد مسؤولية العذراء دي بمنتهى الأمانة وما تحركش من بلاد اليهود غير لما دفن أمنا العذراء يعني الوحيد اللي حرم نفسه من الكرازة إكراما لأمنا العذراء يقال كده كل التلاميذ سافروا بقى يبشروا وهو فضل ملازم للعذراء يعني مفيش غير مشوار السامرة يعمله مع بطرس ويرجع تاني إنما لا ملازم لأمنا العذراء لأن دي الأمانة والمسؤولية لغاية ما العذراء راحت السماء وبعدين انطلق بعد كده ربنا استخدمه وعوضه عن السنين دي بقى بسنين طويلة في العمر بقى بطرك العالم كله ساعتها آه في الرؤية مثلا نكشف شوية من صفات يوحنا في الكلام يقول لم يستطع أحد في السماء ده يوحنا اللي بيكتب الكلام ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر في الرؤية كده أحد الأحلام أو الرؤى اللي شافها يوحنا سفر مختوم مختوم يعني مقفول محدش عارف يقراه ومحدش عارف يفتحه فصرت أنا أبكي كثيرا شوفوا الرياكشن اللي بيورينا قلب طفل كده بقى يعيط طب أنت فاهم إيه اللي في السفر عشان تعيط بتعيط ليه دلوقتي اه سفر مختوم وخلاص لا سفر مختوم زي مشكلة ملهاش حل فقعد يعيط لازم السفر يتفتح زي العيال فلأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ويقرأ ولا فقال لي واحد من الشيوخ الشيوخ ده أنا في اعتقادي أو بعض التفسيرات تقول ان دول تلاميذ ما هو كلهم كانوا راحوا السماء خلي بالكم يعني بطرس ولا اندراوس ولا متى ما كل دول في الفردوس دلوقتي فمش مش بعيد واحد من الشيوخ دول هو واحد من التلاميذ ال 12 اللي هم حوالين العرش الالهي بس يوحنا الوحيد اللي لسه على الارض كلهم بقوا في السماء فجاله واحد قال له ما تعيطش اهو الاسد هيطلع يفك الختوم وشاور له على المسيح انا بس ببص على الرياكشن بتاع صرت انا ابكي كثيرا يورينا قد ايه قلب نقي قلب طري قلب طفل بينفعل انفعالات جميلة قوي لمجرد مع ان الموضوع ما يعنيهوش هو يعني لكن كأن في مشكلة ملهاش حل كل صفات الأبوة في يوحنا المسؤولية الطيبة الوداعة يوحنا الحبيب بالرغم من طيبته ووداعته كان مسؤول عن كل آسيا الصغرى وبسبب كده المسيح جاله في الرؤية بداية الرؤية كانت كده اكتب إلى ملائكة الكنائس السبع إذا يوحنا كان مسؤول عن كنائس العالم وكان أشهرها كنائس آسيا الصغرى أفسس وبرغاموس وثياتيرا ولودكية البلاد دي كلها إذا كان مسؤول بالرغم من الطيبة والشيخوخة أختم بتدريب للهدوء واضح أن الشخصيتين اللي لازموا أمنا العذراء يوسف النجار أو يوحنا الحبيب كانوا فيهم صفة جميلة قوي وبعيدة قوي عننا هي صفة الهدوء نقول شوية بعض التدريب اللي الواحد ممكن يتعلمها من العذراء طبعا ومن شركائها الحلوين دول يوسف النجار ويوحنا الحبيب أول تدريب فكر قبل ما تتكلم وده الحقيقة يعني اكسرسايز مهم جدا لأنه كثيرا ما تكلمت وإيه وندمت أما عن السكوت فلم أندم قط فكر هو لازم تتكلم لو فكرت كويس هتلاقي في أغلب المرات مش لازم تتكلم من من بابها كده يعني مش تقول ايه لا في الاول هو لازم تتكلم ما انت يمكن لو فضلت ساكت احسن يمكن لو ما علقتش احسن طبعا مش ما توصلش ان حد بيسالك سؤال ما تردش لا ده يبقى استفزاز وخطيه لكن انا اقصد في امور كتيره قوي ما تسكت ما تعديها ما تصلي من سكاته فكر هو لازم تتكلم لا مش لازم صدقني في حاجات كتيرة هتلاقي مش لازم فكر ممكن يكون كلام أقل من اللي هتقوله أفيد ساعات واحد يجي يتكلم يقول مقالة كانت ممكن تخلص في جملة مفيدة المقالة غير مفيدة نعيد ونزيد ونكرر ون... ونقرر ايه الشغلة دي ما تقول جملة بسيطة وتخلص العذراء كان ده نظامها دخلت للشغالين عند فورس قنا الجليل هي جملة واحدة مهما قال لكم فافعلوا وطلعت بس خلاص والمعجزة اشتغلت كانت ممكن بقى لو واحدة ست من بتوع النهاردة تدخل تقول لهم ايه عارفين انا مين ابني اللي بره ده بقى وعزمونا عشان احنا اصلنا ايه قرايب العريس وانا سمعت منين عندكم مشكله ما تحكوا لي وعندكم كام جرن طب اقول لكم لا مفيش حكاوي من دي هي جمله وخلاص اللي يقول لكم عليه اعملوه وبس وسمعوا كلامها على كده وحصلت المعجزه من التدريب المفيده للهدوء ان الواحد يسكت شويه ياخد فترات حلوة احنا ساعات مع الدوشة اللي احنا عايشين فيها دي في ناس ما تقدرش تدخل البيت تلاقيه ساكت فاول ما يدخل البيت يشغل التلفزيون حتى لو مش هيسكت مش هيقعد ليه عاوز دوشة متعود على الدوشة فيتغاظ ان الدنيا ساكتة ده كده مرض يعني كده مش طبيعي على فكرة العكس احنا عاوزين لازم فترات ولا حس حتى ولا حس يقال مرة أم برسانيز كان قاعد وسط الرهبان فجا شوية هوا حركوا القصب في قصب كده بيبقى في الأديرة عيدان كده فقام وقال زلزال يا ولادي زلزال من كتر الهدوء اللي عنده حركة شوية قصب خضته وقلقته جدا مش قلقته انزعج بس يعني تصور انه زلزال عايزين ناخد فترات هادية شوية ما نتكلمش فترات الصمت دي لوحدها مفيدة سكون الحركة لازم يجي لك وقت تقعد مطرحك شوية أو تتحرك حركة منتظمة هادية ده في واحد وهو بيمشي عصبي يعني لك طالع اتمشى تتمشى جنبه تتعصب التمشية دي المفروض يعني ايه يعني فنتليشن بيسموه تفريغ شحنة كده يعني انما الحقيقة لا ده مشيته دي ولا العساكر احنا رايحين نحارب طالعين نتمشى أه الحركة الهادية يعني ايه حتى داخل بيتك مش بقول البطء خلي بالكم في فرق بين البطء الممل او المستفز وبين الحركة الهادية المحسوبة اللي تخلي الواحد فعلا يعني ما ينزعجش لا تزعج حد ولا تنزعج في ناس لما تدخل البيت لو واحد نايم لازم يصحى مجرد دخل البيت الهيصة كلها دخلت فأي واحد نايم لازم يصحى وفي واحد يدخل ويطلع ما تحسوش حتى النور ممكن يبقى هادي في وقت حتى النظام على فكرة بيساعد على هدوء العين يعني البيت المنظم الأوضة المنظمة المكتب المنظم المفروض ده كله بينعكس على الداخل فبيساعدك على الهدوء الدنيا الملخبطة تزود العصبية تدريب آخر للهدوء أنك تتفادى الزحمة أو السخط على الأقل جزء من الوقت يعني احنا في القاهرة طبعا غلابة يعني يعني في ناس أنا فاكر مرة حد من الآباء كان نازل بعد الأربعين يوم بتاعة الدير أربعين يوم قاعد في الدير كاهن يعني خلص الأربعين ونزل قعد يومين منزعج لأنه نسي الدوش ونسي الهوسة وبقى مستغرب مستغرب يا ابونا ما انت مننا يعني انما لمجرد 40 يوم في الصحراء كانت النقلة كبيرة قوي من التدريب اللي تجيب هدوء صلاة يسوع لما الواحد يكثر من ذكر اسم ربنا يسوع في قلبه ويبقى حريص على دي إلى ذكرك وإلى اسمك شهوة النفس شهوة النفس يبقى تشتهي انك تنادي على ربنا ده يخليك هادي وتبقى حريص على الهدوء عشان تكمل الصلاة دي لكن الدوشة تتعارض مع صلاة يسوع آه التروي يعني ايه لا تقدم على شيء باستعجال ما تاخدش قرار سريع ما تقولش جملة بسرعة ما تستعجلش في الرد ما تستعجلش في الرد ده برضه من تدريب الهدوء لأن ممكن يعني لو مسكت نفسك رد فعلك يختلف تمام لإلهنا كل مجد وكرم